صلوا على خير الأنام الطير في كبد السماء صلى عليه وسلما وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام صلوا على خير الأنام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام صلوا على خير الأنام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الإصدار للشيخ أيمن صيدح الحمد لله رب العالمين عالم السر والجهر الحمد لله رب العالمين عالم قطر الماء في البحر والنهر الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر الحمد لله مكمل الثواب للأحباب وموفر الأجر الحمد لله الذي من علينا بنعمته وأتم النعمة وبلغنا عيد الفطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده جل في علاه رب سبحانه لا إله سواه وهل في الوجود حقيقة إلا الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينساه واشهد ان سيدنا وعظيمنا واستاذنا وقدوتنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله صلاه نثقل بها الميزان ونحقق بها الايمان ونفك بها الرهان ونعتق بها باذن الله الرقاب من النيران فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما دامت السماوات والارض وما شئت يا ربنا من وقت وزمن بعد صلاه في الملا الاعلى الى يوم الدين وصلاه في كل وقت وحين ونسال الله جل وعلا في بادئ امرنا أن يجعلنا في عباده الصالحين وفي زمرة سيد المرسلين في يوم لا ينفع المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم ألا بذكر الله تطمئن القلوب فوحدوا الذي يرى مكاننا أيها الأحبة الكرام انقضى شهر رمضان وانقضى العيد وأسرنا الله جل وعلا بما رأيتم من النعمة والنعيم وإن أنزل ببعضنا ابتلاء فهو حب من الله بنا أيها الأخ الحبيب قليل من الناس رحمهم الله بعد رمضان وكثير من الناس حق فيهم قول البعض أنهم سفهاء بعض الناس من المسلمين للأسف ادوا لنفسهم أجازة من عبادة الله بعد رمضان والعيد وكأن العيد قد جاء فاصلا بين الاتصال أو فاصلا للاتصال بين العبد وربه العيد جه قطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى المساجد خوت على عروشها فهي ملأى بملائكة الرحمن شئت ذلك أم أبيت فالله لا يحتاج لعبادتك ولا يحتاج لدعائك ولا يحتاج لسجودك ولا لصومك بل انك انت يا عبد الله فقير الى الله وان ملكت الدنيا بمشرقها ومغربها فانتم الفقراء والله هو الغني ونحن الضعفاء والله القوي ونحن الاذلاء والله هو الجبار العزيز جل في علاه تعبد ما تعبدش ربنا مش عاوز منك حاجة انت اللي في حاجة ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ولا عاوز يعذبك انت اللي في حاجة لطاعة الله ايها الاخ الحبيب بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك لا اريد ان اثقل على حضراتكم بحديث ثقيل انما هو حديث استاذنت فيه رب العزه جل وعلا بلسان حالي وبقلبي اقول يا رب استاذنك ان ابدا بعد العيد بحديث عن سيد الخلق محمد تحت عنوان كسبنا صلاه النبي اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله عباره يستخدمها كثير من الناس منهم من رحمهم الله جل وعلا يستخدمونها بمعناها ولفظها المعروف كسبنا صلاة النبي كسبنا وبعض الناس من السفهاء يستخدمونها في حال جدلهم ونقاشهم وغضبهم تقول له واحد طب صلي على النبي يقول لك كسبنا يا اخويا صلاة النبي مش عاجبك مش عاجبك كثير من الناس بيستخدمها على هذا المحمل كسبنا صلاة النبي والله انت كسبت بس انت خايب البعيد اللي بيقولها بالعبارة فيها استهزاء وازدراء وسخرية هو لا يقصد الاستهزاء من رسول الله لأن لا هو ولا غيره يستطيع أن يستهزئ من المصطفى فإن استهزأ استهزأ من نفسه هو فلا يضر السحاب نبح الكلاب لا يضر السحاب نبح الكلاب هو يستهزئ من نفسه من يقول كسبنا صلاة النبي وهو يعني مش عاجبه يا عم تبزيد النبي صلاة يا عم ما تخلصني يا عم بقول لك زيد النبي صلي ما تصلي عليه قول عليه الصلاة والسلام طب ايه الفايدة من ان اصلي على النبي هقول لك دلوقتي هقول لك الفوائد والثمرات المترتبة على الصلاة على النبي وفي اي المواضع نصلي على رسول الله كلنا او بعض الاجهزة قد وضعوا رقابات متعددة على كل المنافذ وعلى كل الجهات وفي كل الاتجاهات مثلا وأنت تسير على الطريق تجد رادار واقف لك اللي زود السرعة يلقط الرادار ويجيب لك رقم السيارة وقف الراجل ده خده طيب أنت ببيتك عداد المية شغال عمال يعد عليك المية عداد الكهرباء شغال نفسي وأنا جاي النهاردة أحمل معايا جهاز يكتب كل واحد باسمه ممن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل له في الخانه بتاعته كده ادي صلاه ادي صلاه ادي صلاه ما تصلي عليه قول عليه الصلاه والسلام طب ليه عد نفسك شوف انت هتبقى الاول ولا إيه؟ ترتيبك هيبقى ايه في الدوري هتبقى ايه رقم واحد ولا هتنزل للدرجة الثانية دوري المظالم في نار جهنم والعياذ بالله هتروح فين انت هتروح فين عد لنفسك حاول تحط نفسك في القمة ممن يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولا تمل ولا تفتر بالصلاة على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله الفوائد والثمرات المترتبه على الصلاه على النبي اولا امتثال لامر الله ازاي الكلام ده الم تسمع قول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امر من الله ليس من صاحب عمل وليس هو متحكم في رزقك ليس من صاحب منصب ولا جاه مش من اي حد الامر ده ده من الملك الذي يرى مكاننا ويسمع دعاءنا وكلامنا ويعلم أسرارنا وعلانيتنا ربنا يقول لك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فمن لم يصلي على النبي لم يمتثل لأمر الله ولم يطع ربه جل في علاه يجي الواحد يقول لك يا عم فوت فوت نقول لك ازاي ده امر من ربنا يقول لك يا ايها الذين امنوا عاوز يحسبك مؤمن ما تدخل خش تحت زمرة المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي بتستهين ليه بالصلاة على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي واحد يقول لي طب ربنا بيصلي إزاي الصلاة من الله سبحانه ثناء وتقديرا على نبيه والصلاة من الله رحمة لنبيه والصلاة من الله رفعة لنبيه والصلاة من الله انشراح صدر لنبيه كل الخير في الصلاة من الله على رسول الهدى محمد إن الله وملائكته الملائكة تصلي على النبي دعاء دعاء لرسول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم والصلاة من المؤمنين ثناء على رسول الله ودعاء لرسول الله وايضا الصلاه من المؤمنين عباده لله الواحد الاحد وانت بتصلي على النبي بتقصد عباده الله لانك بتطيع امر الله اذا اول فايده انت مطيع لربك ممتثل لامر خالقك بالصلاه على المصطفى فصلوا عليه عليه الصلاه والسلام اول فايده ثاني فايده يحصل لك عشرات الصلوات بصلاة على رسول الله كل صلاة بعشرة قال النبي في حديث له من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا انت تقول اللهم صل على النبي بتدعي للنبي عند الله ربنا يعطي لك عشر مرات من اللي انت قلته والصلاة على النبي أخي الفاضل مستجابة عند الله فلتعلم أن عشرات الصلوات عليك بسبب الصلوات على رسول الله تتنزل عليك الرحمات وترتفع درجات وتحط عنك الخطايا بإذن الله بسبب صلاة على رسول الهدى والناس برضو مش عاوزة تصلي اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي يا أخي الفاضل من ضمن الثمرات والفوائد أيضا أنه يحصل لك الهداية وتوضع على طريق الجنة من اللي قال الكلام ده النبي قال في الحديث بتاعه ايه من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطأ طريق الجنة راح في حتة تانية اترمى في حتة تانية غير طريق الجنة من ذكرت عنده ما احنا بنقول اهو هو لازم تسمع اسمه من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة يعني هيبقى في طريق غير طريق الجنة طب واللي يصلي عليك النبي يوضع في طريق الجنة يحطوه على الطريق يقول له امشي هتوصل في الآخر إنما حطوني في الصحراء أروح لإسماعيلية إزاي هروح بلبس إزاي هروح هنا إزاي ده أنا في الصحراء إنما بيقول لك امشي على الطريق الأسفلت ده هتمشي على طول ده طريق الجنة الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أيها الأخ الحبيب قبل ما نكمل الفوائد والثمرات اوعى تفكر ان احنا عاوزين نوصل الناس ان احنا نأله محمد عليه الصلاة والسلام لا ولكن عاوز اقول لك حاجة واحد يقول لي اصل النبي بشر زي كل البشر نعم هو بشر زي كل البشر زي ما انت فاهم لا زي ما انت فاهم لا مش زي كل البشر زي ما الناس عاوزة تعتقد ذلك اي نعم هو بشري خلق من طين وليس لنا الحق أن نتوسل بالنبي إلا بقصد فيه عبادة لله الواحد الأحد عشان ما نخشش في متاهات الكلام الفارغ اللي بيعمله الناس نقول لك لا إنما احنا عاوزين نقول لك حاجة برضه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمة عظيمة قوي عشان ما تفكرش إن الكلام ده من عندنا سيدنا عمر وقف عند قبر المصطفى في يوم من ذات الأيام وقال للنبي عبارة جميلة تناقلها العلماء إلى يومنا هذا قال للنبي إيه يا رسول الله يقول لي هيكلم واحد يعني سبحان الله في القبر اه يا اخي الفاضل ما انا هحكي لك دلوقتي يا رسول الله هو في القبر لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا لو اكلت مع ناس زيك ما كنتش مديت ايدك مع حد مننا ابدا لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا ولو شاربت كفءا لك ما شاربتنا ولو تزوجت من كفء لك ما تزوجت منا ولكن تواضعا منك واكلتنا وشاربتنا وتزوجت منا وأنت أكرم الخلق عند الله قال له الحكاية دي تواضع منك أنت يا رسول الله هنيجي بقى نحط نفسنا في مصف نقول لك ده بشر بش بشر مين أي نعم بشر خلق من طين بس اوعى تجرأ نفسك عن النبي زي اي واحد ما عاوز يتكلم كده ويتكلم بسخريه واستهزاء وس... ب... ب... بحجه انه يدافع عن العقيده اوعى احذر رسول الله ما تقربش منه زي ما ربنا بيحذرك من نفسه انه الله فايه ربنا اللي بيقول كده انه الله فاحذروه برضه احذر انك تتعامل مع النبي زي ما بتكلم اي حد انك تسمع حديث للنبي وتقول يا عم سيبنا بقى من الكلام الفارغ ده اوعى اوعى ترفع صوتك فوق صوت النبي واحد يقول لي ده مات نقول لك الحديث بتاعه زي وجودي بالضبط بل هو موجود واعلموا ان فيكم رسول الله ما راحش ولا حاجه ما راحش ده ربنا اللي بيقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالايه بالقول كجهر بعضكم لبعض مش واحد يجي يقول لي يا محمد ينادي على سيدنا محمد بالطريقه دي زي الناس لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا انما لما نيجي نقول محمد رسول الله ماشي لما اكون انا بقص قصه ماشي انما انادي على النبي اقول له يا محمد اقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما اكون هتنادي عليه لما اكون هتنادي عليه انما انت بتقول الكلام العادي محمد صلى الله عليه وسلم مفيش مانع مش مانع وهنقول لك برضو المواضع اللي تصلي فيها على النبي وكيفية الصلاة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا من الفوائد بتاعتها إيه؟ إن أنت يا أخي الفاضل توضع على طريق الجنة من الفوائد العظيمة أيضا تفريج الهم والكرب مش أنت عليك هموم مش عاوز فلوس ما عندكش مرض عاوز أولاد ما يا أخي الفاضل ما هو أصل ربنا عمل أسباب خد جميع الأسباب أنت ربنا ما ادالكش الحاجة اللي أنت طالبها هيعوضك بحاجة تانية إن ما كانش في الدنيا هتلاقي صلاة النبي في الآخرة تنجيك من عذاب جهنم ما أنت هتسيب مالك وولدك ومراتك والشركة والمصنع والدنيا وهتروح هناك هتلاقي الصلاة على النبي هتلاقي الصلاة على النبي هناك عليه الصلاة والسلام قال لك تفريج الهم إزاي آه ما في أسباب ما ربنا دعانا لتفريج الهم حتى بعض الصالحين كان يقول لك إيه بقى يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله ربك وهو اللي نصحك قال لك صلي على النبي وإن هو إلا وحي يوحى ما بيجيبش من عنده دخل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه قول عليه الصلاة والسلام النفس العداد يعدي لك بقى أنت صليت كم مرة النهاردة عشان تعرف انت ماشي ازاي عمال تحط انت نفسك درجه درجه درجه هتبقى في القمه ان شاء الله صلي عليه قول عليه الصلاه والسلام واحد دخل عند النبي قال يا رسول الله اجعل نصف دعائي لك النبي قال له ان شئت ما تصلي عليه عليه الصلاه والسلام فالراجل راح قال ايه الا اجعل ثلثي دعائي اخليهم الثلثين قال له ان شئت فراح راجع تاني قال له يا رسول الله ألا أجعل دعائي كله النبي قال له إذا يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة ما تصلى عليه عليه الصلاة والسلام الدعاء معناه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنك دايما تنشغل بالصلاة على النبي حتى عن نفسك أنت عن نفسك انك تيجي تقول يا رب اديني لا انت تسبق بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وباحساس وبانشراح صدر حط في الميزان الصلاه على رسول الهدى محمد عليه الصلاه والسلام الفايدة العظيمة منها ربنا يفرج عنك يشيل لك هم الدنيا والآخرة تعال شوف من الفوائد الثانية أيضا الصلاة على النبي سبب الشفاعة مش النبي قال كده النبي قال كده قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها كم عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة يوم القيامة يا رب العالمين يا حبيبي في الله ما أنت هيشفع فيك النبي بسبب أنك تصلي عليه ما تصلي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام خير كثير يضيع من الناس الأمر اللي بعد كده أنت بتحسب في مصاف الكرماء تخيل أن أنت كريم من غير ما تدفع ولا مليم مش كانوا بيقولوها كده على التعليم أيام زمان سبحان الله أنت كريم من غير ما تدفع حاجة من غير ما تفك فلوس من جيبك ولذلك النبي قال إيه بحسب المرء أو المسلم في معنى حديث النبي بحسب المرء بخلا أن أذكر عنده فلا يصلي عليه قال إيه البخل بتاع الناس ده إيه البخل الناس ده يكفي الإنسان بخل ولذلك البخيل بعيد عن الله بعيد عن الله بعيد عن الناس قريب من النار بعكس الكريم الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة ده الكريم ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام إذا يا أخي الفاضل في فوائد كتير جدا للصلاة على النبي آخر حاجة وليس بآخر يعني بس عشان ما ما نكترش من ضمن الفوائد عن النبي أنها صلة رحم بينك وبين المصطفى إنك ما تصلي على النبي بتصل رحمك حد يسيب حبيبه من غير ما يصلي عليه أنا مش عارف أنا مش عارف عليه الصلاة والسلام ازاي وهو مشغول بيك وهو في القبر مش هو قال كده في حديث ذكرناكم به تعرض علي اعمالكم فان رايت منها خيرا حمدت الله وان رايت غير ذلك استغفرت الله لكم الا يستحق الصلاه علي بيستغفر ليك وانت هنا شغال عمال تعمل ذنوب وهو عمال يستغفر لك سبحان الله وبعدين نيجي نقول له صلى على النبي يقول لك كسبنا صلاه النبي يا اخوي يا عم زيد النبي صلاه خلصني خلينا اخلص هتخلص بس يا ترى للجنه ولا النار اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين الصلاه على النبي فيها خير كثير ولا تنسها اخي الحبيب تنسهاش من ضمن الصلاه على النبي في فايده جميله قال لك استجابه الدعاء بصلاه على المصطفى في ناس للاسف الشديد وده جهل بيبقى يجي يصلم عايزين يدعوا بالوتر مثلا اللي هم حددوه في الفجر وهو ليس من السنه ان هو يتحدد في الفجر يعني ممكن تدعي في اي وقت او يدعي في الاوقات العاديه يقوم يجي يروح داخل على طول ايه اللهم اهدنا فيمن هديت مثلا يعني انت متعجل ليه ما تستنى شويه طب اعمل ايه مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو الله فلم يثني على الله ولم يصلي على النبي ما قالش في الاول زي ما يجي بعض الاحبه الكرام والناس الافاضل العلماء العظام يجي يقول لك الحمد لله الذي اعطانا شهرا عظيما مثلا يدعي لله زي ما ربنا بدأ القرآن كله بالفاتحة الجميلة دي الحمد لله رب العالمين ثناء على الله الرحمن الرحيم زي أي حاجة لأن كل حاجة لابد أن تبدأ بحمد الله فإذا بدأت شيئا بغير حمد الله فهو أبتر مقطوع مش كامل تثني على الله في بداية الأمر ده أنت لو داخل عند صاحب عمل ولا حاجة تفضل تزود له شوية في الكلام في البداية كده قول له والله يعني أنت عارف إنك غالي عليا وأنت عارف وأنت أو تزود له بشوية كلام كده تحنن قلبه يا أخي فانت يعني داخل على طول كده سبحان الله اللهم اهدنا فيمن هديت وانت قدمت ايه للهدايه ما تبدا البدايه الاول ده انت رايح وانت عاصي وانت مذنب وعليك ذنوب الدنيا اذا قدم لنفسك امام الله بالثناء على رب العزه جل وعلا انت اما تروح تقول لواحد كريم انت كريم زودت عليه حاجه ما هو كريم انما انت اللي في حاجه لهذا الثناء هتروح تقول الحمد لله رب العالمين غصب عني وعنك الحمد لله اذا الحمد لله مستجابه والثناء على الله مستجاب ليه بقى الدعاء مستجاب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لأن الصلاة على النبي دعاء من, من, من الناس والمؤمنين لله جل وعلا وهو مستجاب إما أنت تقول اللهم صل على النبي بتدعي للنبي طب واحد يقول هو ده مستجاب اه اذا كان ده الاجابه جايه قبل ما انت تصلي على النبي ان الله وملائكته ايه ده مقرره إذا أنت لما تصلي على النبي دعاء مستجاب، فإذا صليت على رسول الله في بادئ أمرك، لما تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعدين تبدأ تدعي، وأنت بتدعي يا أخي الغالي هتقول شوية حاجات أنت عاوزها، عاوز فلوس، عاوز أنت حر، عاوز الجنة، عاوز أنت حر، أصل أنت ما بتطلبش مني ولا غيرك، ما هتطلبش من حد من أهل الأرض اللي خزائنه بتنفذ، إنك تطلب من الله جل وعلا، إن طلبت فإن عند الله المزيد ولا تنفذ خزائنه، ما توحد تقول لا إله إلا الله وصلي على البشير النذير محمد رسول الله فانت يا اخي الفاضل لما تطلب من ربنا تبدا بالصلاه على النبي لانها مستجابه ولما تختم تختم بالصلاة على النبي مستجاب واحد يقول لي طب ربنا يعمل ايه ان الحي الكريم يستحيي ان يقبل الصلاه على النبي في طرف الدعاء الاول وفي نهايه الدعاء ثم يرد ما طلبته منه في وسط الدعاء هذا حال الكرماء صح ولا لا انت ولله المثل الاعلى لو في واحد كريم وقال لك اقف على الطابور دوت عشان هنوزع فلوس فجه خمسه من اللؤماء راحوا واقفين في قلب الطابور هو عارف وعارف ان هم ما بيحبوهوش وهو يعني مش مرتاح لهم بس كريم انسان كريم جدا سخي وحيي وغايه في الادب والاخلاق فهيروح جاي عليهم كده يقول له خليك انت مش هديلك عشان انا ما بحبكش ولا الكريم بيكرم كله كريم بيكرم كله فما ظنك باكرم الاكرمين جل في علاه هل تفكر وانت مش كويس هيردك مش هيردك هيعطيلك برضه يمكن بدعائك يهديك يوما ما تقول لي ده انا مذنب وعليا وحرام وباكل وبعمل واسوي يقول لك يمكن بالدعاء بتاعك يتحط لك في يوم انه يصفيك وياخدك اليه الى طريقه اللهم اهدنا جميعا يا رب العالمين اوعى ابدا تحرج من انك تسال ربنا لانك لو اتصلت به في يوم هيجيب قلبك لطاعته فانت اما تبدا ابدا بالصلاه على النبي مستجابه واختم بالصلاه على النبي مستجابه الى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكرماء يكفي فلا تردد يدي يا سيدي سفرا فقد عم الورى بخفي لطفي وعلى باب الكريم وقفت ادعو وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي فمن غيرك يكشف السوء عنا ومن غيرك يا شافي للامراض يشفي الروح تخشع والقلب يبكي وابدا لغيرك ما بسطت كف بعد ان توقفنا عند بعض فوائد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الآن نتوقف عند المواضع التي يجب على المسلم أن يتحرى فيها الصلاة على النبي المفروض أن أنت تصلي فيها على النبي ما تصلي عليه الصلاة والسلام أول حاجة الموضع الأول وهو واجب من الواجبات على كل مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة وغير المفروضة بمعنى انك ان وقفت بين يدي الله للصلاه فان المسلم في هذه المواضع يصلي على النبي في التشهد وكيفيه الصلاه على النبي زي ما واحد من الصحابه ساله قال له يا رسول الله طب نصلي عليك ازاي ما تصلي عليه قول عليه الصلاه والسلام تقول اللهم صل على محمد ما قالش سيدنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى عليه قول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في بعض الناس يقول لك طب أقول سيدنا يا أخي ما تزودش حاجة النبي ما عملهاش لأن النبي زيك برضه بيجي يصلي لمين لما توحد هو البرد عامل حاجة مخليكم دفانين هنا ولا إيه واحد قول لا إله إلا الله النبي لما يجي يصلي بيصلي لمين؟ لله. احنا لما نيجي نصلي بنصلي لمين؟ لله. هل يحق لواحد فينا يجي عند واحد شغال عند صاحب عمل ولله المثل الاعلى يقول له يا جلالة الفلاني ويجي عند صاحب العمل يروح مقلل له شويه الالقاب بتاعته واحد يقول لي اصل يكفي اسم صاحب العمل مثلا يرج لوحده زي الله مش محتاج اي حاجه قبليها نعم هذا حق ولله المثل الاعلى بس انا عاوز اقول لك حاجه هل يصح لي انا شخصيا ان لما اخش عند صاحب عمل اقول له انا الاستاذ المبجل العالم الجليل فلان الفلاني لا يصح مطلقا هل ينفع ان النبي لما يجي يصلي يقول اللهم صل على سيدنا محمد ما تصلي عليه يقول عليه الصلاه والسلام ليه بقى نقعد نجادل في حاجه ما يعني واضحه زي الشمس لما تيجي تصلي على النبي في الصلاه قول اللهم صل على محمد وقيس الامر على رسول الله لانه بيصلي زيك لله اللهم صل على محمد زي ما نزلت عند ربنا او ربنا فرضها على النبي في السماوات العلى في الاسراء والمعراج بالرغم انني اعي تماما ان الارض كلها لا تساوي مثقال ذره بجوار المصطفى عليه الصلاه والسلام وبعدين ده انت لما تتخيل عظمه النبي تتعجب انت تقول لي ازاي بقى ده انت تحط جميع الالقاب اللي في الدنيا كلها ما انت لو بحثت على اي لقب مش هيساوي حاجه يعني هتعمل ايه للنبي اكثر من ان ربنا اثنى عليه هتنقله ايه انت بقى اكثر من كده النبي عليه الصلاه والسلام لما تيجي تفكر في عظمته هو ربنا مختاره من بين الحضور في المسجد ربنا يرحمنا جميعكم جميعا يا رب ويبلغنا كده ان احنا نرى النبي في الجنه يا رب العالمين هل ربنا اختاره من بين الحضور في الجامع ولا ربنا اختاره من العاشر ولا ربنا اختار النبي عليه الصلاه والسلام من مصر كلها ولا ربنا اختاره من السعوديه وسوريا والعراق واليمن وفلسطين ربنا اختاره من امريكا وفرنسا هل ربنا اختاره من العالم كله دلوقتي بملايينه وملياراته هل ربنا اختاره من سنة ولا اتنين ولا تلاتة ده ربنا اختاره من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة من بين هؤلاء الخلق جميعا ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين تتخيل الحكاية دي تخيل ان واحد بس خاتم الأنبياء والمرسلين يقول ده فضله ايه عند ربنا إنما احنا بنقول لك ده هو اللي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم قال لما تيجي تصلي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبرضه في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن برضه كده إنما أنت عاوز تتكلم بقى بتكلمني تقول صلي على النبي علي اللهم صل على سيدنا محمد ده حاجة تانية لأن أنت مش في حل عبادة المهم الموضع الأول للصلاة على النبي الصلوات التي كتبت علينا من ضمنها السنة طبعا الصلاة في قلب الصلاة برضه في موضع تاني بنصلي فيه على النبي تصلي على النبي في الصلاة على الميت توحد قول لا إله إلا الله لما يكون الميت قدامك كده ممدد أيا كان أنا ولا أنت ولا كبير ولا صغير هيتمدد وتقف كده لله ليه ربنا شرع الصلاة بتاعة الجنازة من غير ركوع وسجود ليه هي طبعا احنا عارفينها أربع تكبيرات الله أكبر تدخل في الصلاة وبعدين تقرأ الفاتحة الله أكبر تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بنصف الأخير من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كده أيضا التكبيرة الثالثة تدعو للمتوفى بالرحمة التكبيرة الرابعة تدعو لك ولأموات المسلمين بالرحمة والمغفرة ما فيش فيها ركوع ولا سجود زي ما الإمام علي كان بيقول صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها لعل الله يرحمني يعني بيصلوا كده واقفين في خشوع وذل الى الله طب ليه ربنا ما شرعش الركوع والسجود قال لك اصل انت في اللحظات اللي زي دي ممكن تغير صلاتك على حسب اللي قدامك انما يقول لك اقف كده وثابت مخشب قدام ربنا لا لك دعوه بان ده هو عظيم ولا حقير شيخ ولا راجل تاني يعني انت لو بتصلي بقى مثلا على الشيخ الشعراوي مثلا هتبص تلاقي نفسك خشع شويه ما الشيخ الشعراوي اللي قدامك انما احنا ما بنصليش ليه احنا بندعي للمتوفى ايا كان بندعو من تمالك كل من اللي قدامك تمالك في الحالتين ما فيش ركوع ولا سجود في الناحيه الثانيه بقى هيقول لك والله ده يعني من جامل الميت ده شويه ايه ما نطول السجود واثناء السجود يبقى خايف منه ولا هيروح مطول شويه عم ما تصحى هو هيصحى لك ما توحد تقول لا اله الا الله وصلى على البشير النذير محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم اذا من الموضع الثاني للصلاه على النبي ايه اللي هو في صلاه الجنازه الموضع الثالث للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تصلي على المصطفى بعد الأذان زي ما قلنا وتصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام عند الدعاء زي ما قلنا وتصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما تدخل المسجد من حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وانت داخل المسجد تقول بسم الله والسلام على رسول الله في بعض في في روايه من الروايات وبعدين تخش تقول اللهم انا نسالك من رحمتك او افتح لي ابواب رحمتك وانت خارج تصلي وتسلم على النبي ايضا ثم تقول اللهم اني اسالك من فضلك شوف الصلاه على النبي كتير ايضا تصلي على النبي في موضع اخر كلما ذكر عندك المصطفى بعض العلماء قالوا واجب قالوا واجب انك تصلي على النبي لما يكون في حاجه كده ما تنساش الا اذا انك نسيت يعني كده محي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ممكن تكون يعني دماغك في الماتش ولا حاجه وحد قول لا اله الا الله وصلي على البشير النذير محمد انما لما تفتكر صلي عليه وباخلاص الله يكرمك عشانه مش عشانه هو كده كده مفضل احنا قلنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم نور الهدى خير الورى شئت ام ابيت نور الهدى خير الورى اعلى البريه عنصرا سر الوجود بلا مرى وافهمها صح سر الوجود بتشريعه سر الوجود بهدايته سر الوجود بما جاء من خير من عند الله سبحانه نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا سر الوجود بلا مرى سامي الذرى وعالي المقام فصلي على خير الأنام ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام تصلي على خير الأنام الله أكرم منزله لنا ولا أنت نقدر نكرم منزلة النبي الله أكرم منزله وبخير وصف كمله وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام ما تصلي على خير الأنام أنت ما بتصليش ليه في بعض الناس ما بتصليش ليه مش عاوز الصلاة على النبي الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام فصل على خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي أبا القاسم وبعدين في موضع تاني للصلاة على النبي برضه موضع آخر أن تصلي على النبي في المجلس الذي تجلسه في ختام المجلس لأنه ما من موضع يجلس فيه ابن آدم فلا يذكر فيه الله ولا يصلى فيه على رسول الله إلا أصبح ترة عليه وحجة يوم القيامة تبقى مصيبة طامة عليه ولذلك لما تكمل بقى شوية اللهو والعبث اللي انت بتعملهم طول النهار روح مصلي في نهاية الأمر على المصطفى عليه الصلاة والسلام هتعمل ايه؟ ما انت ما تقعدش طول القعده كده عمال تهرج وتقول وتعيد وتنسى انك تقول كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ثم تصلي على المصطفى عليه الصلاه والسلام أه، ما انت هت- يعني حاجه بسيطه يا اخي ما ت- ما تلم لم لم ال- خليها جوكر معاك ما تضيعش نفسك وتضيع اوقاتك خلي كل اللي انت اتسليت بيه ما هو إن دين- ديننا دين سهل ويسير بيقول لك زي ما انت عاوز فرج عن نفسك يسر عن حالك انما مش معنى كده تنسى نفسك مع الله كالذين نسوا الله فانساهم ايه طب ده- طب ما سبحان الله طب ليه برضه في موضع تاني للصلاة على النبي الصلاة على النبي يا أخي الفاضل في الخطب وإحنا بنخطب تبدأ بالصلاة على النبي كل خطبة بتبدأش بالصلاة على النبي خطبة شوهاء مشوهة واللي ينساها جاهل وغير فقيه والصلاة على النبي مثلا في خطبة الجمعة صلاة الاستسقاء خطبة الاستسقاء لما تطلب من ربنا المية صلاة بتاعة العيدين ربنا يعيد ال- علينا كده وعليكم وعلى بلادنا بالخير يا رب العالمين صلاة برضو أيضا يا أخي الفاضل على النبي في أيام الزواج لما يجي راجل كده يكتب الكتاب بسم الله والصلاة والسلام أه بس الكلام ده ما يكون زواج بقى شرعي مش هناك اتنين لوحديهم والزواج العرفي والكلام ده لا ده بيبقى قدام الناس كلها حتى بيبقى الناس مبسوطه كده والناس كلها عماله تكرر الصلاه على النبي هل ينفع واحد يقول له يا عم ما تعليش الصلاه على النبي شويه لحسن ده احنا بنكتب خلسه لا ده ده اشهار اهو في الجامع حتى من ضمن الطرف الطيبه لاصحاب المصطفى عليه الصلاه والسلام كانوا بيكتبوا كتاب مره في مسجد والمأذون قاعد عمال يكتب وعمال يقول لهم قول للراجل اللي هو ال- طبعا ال- ال- الع- العريس حاطط ايديه في ايد والد العروسه قدام الناس كلها وبيبدأ ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا العريس ماسك ايد التاني وعاملين منديل زي الحاجات اللي احنا بنشوفها دي انا مش عارف هي موجوده في الشرع حته المنديل دي ولا ايه اقدر شفت فيها بس المهم ان في حركه دايما يعملوها المنديل ده دايما ايه كله حاطط عينه عليه يا عم نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام برضه كله مركز في ايه سبحان الله دين الاسلام يسر انا عاوز اخفف عليك بعد رمضان والعيد عشان بقى تنطلق للطاعه والعباده وانت مستبشر فخلي بال حضرتك الراجل يبقى قاعد كده قاعد الكل منور عامل زي النمور في قلب الجامع ما تسالني الراجل عمال يقول الصلاه على النبي ما حدش يصلي والكل مركز فالمأذون في يوم كده يعني سبحان الله عارف ان كله متربص لحاجه دي فقال له تقول له زوجت زوجني ابنتك قال له زوجني ابنتك قال له زوجتك يا ابنتي المهم انقضى الامر وانقضى الزواج فحس الناس كلها عاوزه تاخد المنديل قال لهم ندعو الله العروسين بالبركه رفعوا ايديهم راح واخد المنديل وماشي انت كمان طب ما تركز انت في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ما تسيبك من خلي بالك يعني هذا الامر دليل يسر الاسلام وجمال الاسلام وحلاوه الاسلام مش في تعقيد بحال من الاحوال لكن لا تفرط اوعى تبعد عن ربنا اوعى تبعد اخي الفاضل حكايه اختم بها من فوائد الصلاه على النبي قصه قصصناها عليكم من قبل قصه واقعيه واقعيه كنت في مره من ذات المرات في منطقه الثلاثين كنا رايحين بعد صلاه العشاء نزور اخا لنا في الله كان مريض وكان بعد العشاء في الشتاء تقريبا على ما اعتقد خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات الله اعلم كان فتره كده يعني لسه كنت جاي هنا فالمهم يا اخي الفاضل جه مجموعه من الناس الافاضل يعني بي بيصلوا معانا في الجامع فواحد كبير في السن منهم كده لحيه منوره والثياب جميله و... فبعدين قال لي بقول لك يا شيخ قلت له ايه؟ قال لي ما تيجي نزور اخونا اللي في الله ده يعني مريض جدا وتعبان قلت له بس ده العشاء والشتاء والدنيا مطرت والعربات وقفت وبعدين ده هناك خمسة كيلو بينا وبينه قال لي يا شيخ تعالى بس ربنا هيفرجها رحنا ننتظر سيارات ما فيش قال خلاص احنا هنتمشاها كنا حوالي سبعة تقريبا ثمانية على ما أعتقد فالشيخ الكبير قال ما نسلي أنفسنا ونعزيها المسافة طويلة طبعا أنا رايح يعني نية الله سبحانه وتعالى أنا عاوز أزور الأخ بس يعني مش زيهم هو في العزيمة والتقوى وعاوز أنا أقلهم علما ومقاما وسنا فقلت له طب يلا رايح وأنا منغص عاوز أروح أتدفى شوية فقال لي يا اخي تعالى اعزم الامر وروح توكل على الله ده اللي بيروح يزور مريض اهوت بتخرج معاه زفه من الملائكه صور لي الامر كده جميل قلت زفه نطلع بقى طالما زفه من الملائكه فخرجنا لنزور اخا لنا في الله فلما انطلقنا في الطريق مشينا حوالي تقريبا نصف كيلو فهو بيقول احنا مش هنمشي ساكتين كده ما كل واحد يقول له حاجه طرفه قصه دعاء حديث الامر مع النبي عليه الصلاه والسلام بيخلص بسرعه قلنا خلاص والله ماشي فالراجل قال وليبدأ أصغرنا سنا إرضاء لخاطري يعني هو عارف إن أنا أصغر واحد فهو حس إن أنا عاوز أفلت منهم فقال يبدأ أصغرنا سنا فقلت خلاص أبدأ أنا فقلت أستفيد مما أبدأ ما أنا رايح أساسا منغص فقلت إذا ادعوا خلفي أنا هدعي لكم دعاء وأنتوا كل واحد يقول له قصة قال نعم ندعو خلفك قلت لهم قولوا معي نسألك صلاة على النبي بها الأرض تطوى تقرب أنا مش عاوز أمشي نسألك صلاة على النبي بها الأرض تطوى الله أعلم هل هي تأمين الملائكة ولا يعني الناس الصالحين اللي معانا مش خيرية مني فقلت نسألك صلاة على النبي بها الأرض تطوى وبها الأقدام على السير تقوى وبها القلوب تزداد تقوى وما إن انتهيت من الدعاء بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين في ليل الشتاء والسماء يعني ملبدة بالغيوم وأدعو هذا الدعاء ما إن انقضيت من الدعاء حتى وجدنا سيارة شرطة تقف أمامنا بقدر الله راحت واقفة السيارة فسبحان الله نزل واحد طيب محترم كده من قدام رايحين فين يا مشايخ طبعا ما ما رضيتش انا ما انا كنت عاوز انام انا اساسا فقال الشيخ الفاضل نزور اخا لنا في الله رحت شادد الجلابيه بتاعته قلت له بلاش اللغه العربيه الله يكرمك هذا وقته فالراجل قال بالليل وبعد العشاء وكان وما فيش سيارات اركب ركبنا في عربيه بكبوت من ورا فمشي الراجل الطيب لحد ايه حوالي 4 كيلو 5 كيلو كده يعني لسه كيلو على الطريق بتاعنا فلقيت العربيه وقفت بس واحنا في الطريق الشيخ بيبص لي كده قعدنا ثلاثه واربعه فبيبص لي كده بيقول لي آه دعيت يا مولانا دعيت يا فالح اه قال لي انا ادعي لك بقى هنا قال له قلت له ادعي قال نسالك صلاه على النبي بها الارض تطوى وبها الأقدام على الضرب تقوى قلت له أنت تخوفنا بقى ليه ما يلا توكل على الله فجينا عند الطريق الراجل وتوقف قبلها بكيلو فنزلنا فنزل الراجل بيقول هنا يا مشايخ المرة الوحيدة اللي رضيت قلت له أيوه هنا فالشيخ بيقول لسه كيلو قلت له يا عم انزل فنزلت من السيارة ونظرت متعجبا قال ما عدتش تخرج بعد صلاة العشاء ما فيش سيارات والوقت يعني مش هو يعني فتعجبت قلت من أجل صلاة على النبي يرقق جل وعلا قلوب العباد ثم بعد ذلك ننطلق لغرضنا ونحن في الطريق نظر لي الشيخ متبسما قائلا كمل الدعاء يا مولانا قلت له لا كفايه لحد كده لكن اعلم اخي الفاضل الصلاه على النبي بس اوعى تجربها الله يكرمك ما تجربهاش ما تختبرش ربنا ادعي باخلاص منكم من يحضر معنا في المسجد وفكرني بالدعاء دهوت واحنا بعد منتصف الليل وكنا في مستشفى هم اتنين هنا تقريبا موجودين في الجامع وبعدين قال لي يا شيخ مش كنت بتدعي ده احنا مش لاقيين عربيات فانا قلت يا رب في بالي صراحه هم ما سمعونيش بس انا بقول لهم الكلام ده ده سرا قلت يا ربي هم بيقولوها واثقين فيها اه بس اخشى ان يكون اختبار فاسالك صلاه على النبي بها الارض تطوى والله توقفت سياره لا نعرف صاحبها حين سرنا معه انتوا رايحين فين قلنا له ال 30 قال انا رايح ال 30 طب هتنزلوا في انا منطقه قلنا له الحته الفلانيه نزلنا ما فيش فرق بيننا وبينه الا عماره واحده ما توحد يا حبيبي تقول لا اله الا الله وصلي على البشير النذير محمد انا مش بقول لك كده عشان تثق في كلامنا لا الصلاه على النبي فيها خير كثير الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما جلت معاني الهاشمي المرسلا وتجلت الأنوار منه لمجتلى وسما به قدر الفخار المعتلى فاحتل في أفق السماء مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما حاز المحامد والمدائح أحمد وزكت منابته وطاب المحتد وتأثلت علياؤه والسؤدد مجدا صميما حادثا وقديما صلوا عليه وسلموا تسليما شمس الهداية بدرها الملتاح قطب الجلالة نورها الوضاح شمس الهداية بدرها الملتاح قطب الجلالة نورها الوضاح غيث السماحة للذي يرتاح بشرى المسيح دعاء إبراهيم صلوا عليه وسلموا تسليما شمس الهداية بدرها الملتاح قطب الجلالة نورها الوضاح غيث السماحة للذي يرتاح بشرى المسيح دعاء إبراهيم صلوا عليه وسلموا تسليما حاز المحامد والمدائح أحمد وزكت منابته وطاب المحتد وتأثلت علياؤه والسؤدد مجدا صميما حادثا وقديما صلوا عليه وسلموا تسليما أوصاف سيدنا النبي الهادي ما نالها أحد من الأمجاد أوصاف سيدنا النبي الهادي ما نالها أحد من الأمجاد والرسل في هدي وفي إرشاد قد سلموا لنبينا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما نسألك صلاة على النبي تبارك بها بلادنا وأحوالنا وذرياتنا ونساءنا اللهم احشرنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا ربنا عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا وعلى شرور أنفسنا اخسأ شيطاننا وادحر أعداءنا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك راية الحق والدين اللهم خلص الأقصى الجريح من قبضة اليهود آمنا جميعا يا مولانا وآمن بلادنا اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وفقنا لما تحبه وترضاه ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه واختم لنا ولهم ولهذا الجمع بلا إله إلا الله ونصلي ونسلم على البشير محمد رسول الله الحمد لله عالم السر والجهر الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر الحمد لله عالم قطر الماء في البحر والنهر الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على محمد في كل وقت وحين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك فأنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك أنت الكريم ونحن المتضرعون إليك أنت الكريم ونحن المتضرعون إليك أنت الغفور ونحن المذنبون بين يديك جئنا نبرأ من الثقة إلا فيك يا الله جئنا نبرأ من الثقة إلا فيك يا الله ومن التسليم إلا إليك يا الله ومن الرضا إلا عنك يا الله ومن الوقوف إلا ببابك يا الله ومن الطلب إلا منك يا الله ومن البكاء إلا على أعتابك يا الله ومن الخوف والرهبة إلا من جلالك يا الله ومن الخوف والرهبة إلا من جلالك يا الله يا من ترى مكاننا يا الله يا من ترى مكاننا يا الله يا من ترى مكاننا يا الله وتسمع دعاءنا يا الله وتسمع دعاءنا يا الله وتسمع دعاءنا يا الله وتعلم أسرارنا يا الله وعلانيتنا يا الله يا من أنت بالبر معروف يا الله وبالإحسان موصوف يا الله يا معروفا بلا بداية يا الله وموصوفا بلا نهاية يا الله يا من في السماء عرشه يا الله وفي الأرض سلطانه يا الله وفي البحر سبيله يا الله وفي النار نعيمه يا الله يا من إليه منتهى كل شكوى يا الله يا كاشف الضر والبلوى يا الله يا عالم السر والنجوى يا الله يا كاشف الضر والبلوى يا الله يا عالم السر والنجوى يا الله يا من إليه منتهى كل شكوى يا الله إليك رفعنا الأكف يا الله إليك رفعنا الأكف يا الله وبسط الكف للكريم يكفي يا الله فمن غيرك يكشف السوء عنا يا الله ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي يا الله الروح تخشع يا الله العين تدمع يا الله والقلب يبكي يا الله وأبدا لغيرك ما رفعنا الأكف يا الله أبدا لغيرك ما رفعنا الأكف يا الله يا من لا تراه العيون يا الله ولا تخالطه الظنون يا الله يا من لا تغيره الحوادث يا الله يا من يعلم مكاييل البحار يا الله ومساكيل الجبال يا الله وعدد قطر الأمطار يا الله وعدد ورق الأشجار يا الله وعدد ما أظلم عليه الليل يا الله وأشرق عليه النهار يا الله